بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في ثاني حلقات أضواء وأصداء آه، عذرا آه، يعني آه، احتجبنا عنكم الأسبوع الماضي بسبب مرض فضيلة الشيخ محمد الزغبي شفاه الله وعافاه آه، الحمد لله أسلمتك يا شيخنا بارك الله وبارك فيك الله يكرمك وان شاء الله نتواصل معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الثانيه والحقيقه كنا وعدناكم في الحلقه السابقه ان احنا مش كتير هنقف عند آه، زكريا بطرس وادعاءاته وافتراءاته آه، ولكن سنت- سنركز في بعض الموضوعات على حقائق التوحيد ومقارنه الاديان لكن بعض الظروف وبعض التداعيات احيانا آه، تفرض نفسها آه، آه، زكريا بطرس بعد الحلقه بتاعتنا الاسبوع قبل الماضي آه، عمل حلقه يوم الجمعه الماضي وزادت افتراءاته وشتائمه وسبابه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الامور الاخرى متعلقه بالدين الاسلامي احنا يعني اضطررنا ان احنا نقدم هذه الحلقه ايضا في موضوع زكريا بطرس لنرد على بعض الاشياء ونوضح بعض الحقائق الجديده وكذلك آه، يعني نثبت بالادله القاطعه للمره الثانيه آه، بعض ال- الاكاذيب والافتراءات والافعال التمثيليه آه، يعني كما يقولون في احد الرسائل التي وصلتنا انه ممثل بارع سنثبت ايضا في هذه الحلقه مع فضيله الشيخ محمد الزغبي آه، بعض الادله التي تدحض افتراءات آه، زكريا بطرس وان شاء الله تكون آه، يعني حلقه كما كانت السابقه آه، حلقه باذن الله مؤثره في حقه وفي حق ايضا كل المتذبذبين من العقيده الاسلاميه وكل الراغبين في من آه، النصارى في العقيده الاسلاميه آه، معكم نبدا الحلقه نرحب مره ثانيه بضيفنا والدائم في هذا البرنامج فضيله الشيخ محمد الزهري جزاك الله خير يا أهلاً استاذ بحضرتك.
اشرف الله يبارك فيك شرف آه، لينا وايضا نرحب بالاستاذ محمد حمد الباحث في مجال مقارنه الاديان اهلا بك يا استاذ محمد شيخنا احنا ال- يعني آه، عندنا يعني موضوعين نحب نبدا بيهم آه.
آه، بدايه ال- ردود بعض ردود الافعال اللي جات لنا من خلال رسائل ال SMS اللي جات آه.
لنا عبر الشاشه الخارجيه وايضا بعض ردود الافعال اللي جات في المواقع الكثيره جدا اللي اهتمت بموضوع اضواء واصداء نعم.
آه، فيعني هنبدا نقول بعض الرسائل السريعه مع مشاهدينا اللي بعتوا لنا في قناه الخارجيه آه، طبعا في آه، يعني رسائل كثيره متشابهه فيما يتعلق ب آه، يعني الدعاء لفضيله الشيخ محمد الزغبي ان ربنا يجزيه خير وان يدعمه دايما ويثبته وايضا آه، ادعيه آه، يعني اخرى للشيخ آه، ان ربنا يبارك فيه وفي علمه وبتعرب عن حبها آه، للشيخ في يحبونه في الله وبرضه ادعيه لقناه الخليجيه دي حاجات كلها عامه لكن كان في بعض الحاجات اللي كنا نحب نقف عندها كتير ان احنا جالنا بالفعل وده حقائق اكثر من آه، يعني اخ من الاخوه النصارى اللي اعلنوا عن اسلامهم في كان احدهم اثناء الحلقه وكثير منهم ايضا اثناء الحلقه على رسائل ال SMS وفي ايضا آه، رساله جات لنا من احد ال- وعلى موقعي.
اثنين على اثنين كتير.
من المقيمين ال- العاملين في المملكه العربيه السعوديه دي كانت حاجات نحب نقف عندها شويه ولكن هنبدا في ال- ال Paltalk وال والمواقع الانترنت مع الاستاذ محمد حمدي يقول لنا بعض الردود اللي جت ويعني رد فعلة المشاهدين والمتابعين لمواقع الانترنت لحركه اضواء واصداء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل المرسلين وأنا بحب أرحب بكل مشاهدي قناة الخليجية وأحب أرحب بكل مشاهدينا دلوقتي اللي موجودين بيتابعونا عبر برنامج البالتوك وعبر برضه المواقع اللي بتذيع الحلقة إن شاء الله تعالى. آه، مستر أشرف بجد أستاذ أشرف إحنا كنا يعني الحلقة اللي فاتت لما كلم فضيلة الشيخ محمد الزغبي عن زكريا بطرس وعن آه، كان حلقه قويه في الماده العلميه بتاعته الحمد لله انتشرت الحلقه انتشار يعني الحمد لله جد- كبير جدا على جميع المواقع منهم يعني مواقع الاغاني ومنهم مواقع البوبسا ومنهم مواقع النسائيه ومنهم مواقع متخصصه في- بعيد عن الاديان بس يعني ده كان شيء مفرح يعني عدد المواقع اللي وصل ليه اعتقد اكتر من 700 موقع ذاعوا الحلقه الاولى ومتابعين ان شاء الله السلسله الاولى آه، نفس الكلام على ال Paltalk انتشرت الحمد لله الحلقه وانتشرت بين الاخوه على ال Paltalk بانتشار الحمد لله جميل جدا ورد فعل كان مهم جدا خصوصا للنصارى على البالتوك وتلاميذ زكريا بطرس كان مف- حلقه مفاجاه بالنسبه لنا ان زكريا بطرس يرد كنا متوقعين ان زكريا بطرس يرد وكانت المفاجاه بالنسبه لنا بالفعل آه، يوم الجمعه الماضي مش الامس ال- الماضيه طلع زكريا بطرس في برنامجه على قناته وقال هنرد النهارده في جزء على الشيخ محمد زغبي كنا مستنيين وماسكين ورقه وقلم عشان يرد على الماده العلميه اللي اتقالت سواء الفرق بين الاب والابن نبوه يسوع بشريه يسوع نسب يسوع ولكن فوجئنا ان زكريا بطرس ترك ده كله وحتى ما ردش على موضوع فضيحه وحيد ونديم وموضوع سكرتيفته اللي هي مسكت ذات الفعل زي ما بيقولوا في مع المساعد بتاعه فكان رد فعل زكريا بطرس ان هو قال ان الشيخ محمد يعني عمل كسابق من الشيوخ وسبني وشتم وبس والمذيعه طلعت تقول له واو يا ابونا ده بجد ده, ده المسلمين دول ماشيين ومش عارف ايه وفوجئنا ان هو بعد عن الماده العلميه واختار فقط لغير بعض الح- ال- المقاطع وجمعهم واداهم للشيخ وبعت تحدي للشيخ فانا مش هتكلم عن التحدي ومش نعم.
هنتكلم عن حتى الحاجات اللي هو قالها طيب.
ونطلق ان شاء الله في فضيله الشيخ نبدا يتكلم مع فضيله الشيخ احنا يعني فضيله الشيخ احنا الاول يعني برنامج آه. على فضائيه فضائيه الخليجيه اضواء واصداء اول حلقه كانت الحلقه السابقه أي لم نعم.
نقدم له برومو حتى الان على شاشه الخليجيه أي نعم.
ولا اعلان في اي جريده ولا في اي موقع ورغم كده يعني يصل لكل هذا الصدد آه.
ماذا يمثل لك اضواء واصداء في بداياته والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا البرنامج أضواء وأصداء أظنه من البرامج الناجحة القوية الناجعة المفيد للأمة بأسرها من أقصاها إلى أقصاها ثانيا هذا البرنامج يحمل ثقلا علميا وإخلاصا نديا لدين الله جل وعلا بلا غلو ولا تفريط ثالثا هذا البرنامج وصل إلى قلوب المسلمين في الأقطار والأمصار والبلاد والعباد لأننا نذب عن الدين الحق والله ينصرنا ان شاء الله طب نبدا بقى في موضوعنا ال- طبعا.
حلقتنا اليوم طويله شويه الموضوعات فيها فمحتاجين طبعا يعني وان كان بعض الناس عابوا علينا المره السابقه ان ما كانوش قادرين يلاحقوا حضرتك في ردودك الكثيره احنا كنا طبعا الحلقه السابقه قلنا ان هي حلقه واحده وخلاص وننتهي لكن طالما الامر بيحتاج الى شيء من التمهل وشيء من ال- نعم.
الامعان في ان احنا نقدم ب- يعني على ت- يعني على تمهل شويه بعض الردود فلنفعل ان شاء الله آه، هنركز في بدايتنا آه، في بدايه الحلقه على موضوع بشريه يسوع او المسيح ال- عليه السلام آه، اللي عملت شيء من ال- ردود الافعال الكبيره تمام.
فيما يتعلق بالعقيده آه، عند الاخوه المسيحيين تمام جزاك الله خير الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد طبعا كلمني أشياخ كبار علماء وليس دعاة أو وعاظا فعلا بأن أضرب على هذا الوتر وأن أؤكد عليه لأنه أتى بثمرة جيدة للغاية ثانيا هذا المحك أهديه أهديه لأتباع زكريا حتى يظهر لهم الحق إن شاء الله جل وعلا ونحن نحب لهم الهداية ونتمنى لهم الجنان لا النيران ولذلك يا أستاذ أشرف لن أعيد ما ذكرته في الحلقة الماضية حتى نستثمر الوقت أنا تحدثت عن نسب يسوع المسيح وبينت التضارب في الأناجيل ثانيا بينت قضية الولادة وأثبتت من خلالها أن عيسى صلى الله عليه وسلم ما هو إلا نبي رسول وليس بإله وليس ابنا للإله وكان هذا واضحا وضوح الشمس في كبد السماء حتى أن القم زكريا ما استطاع أن يجيب على ذلك على الإطلاق أنا هأخذ بسرعة جدا قضية البشرية عشان أدخل طبعا في المحاور الجديدة ركزنا على ولادة يسوع المسيح وقلنا مثلا إنجيل متى الإصحاح واحد إلى عدد 18 إلى عدد 18 بالنص الواحد لك أما ولادة يسوع المسيح وهذه تطرقت إليها قبل ذلك وقلنا إن معنى كلمة ولادة ولادة ولادة يسوع أي أنه مولود أن يسوع مولود وما دام يسوع قد ولد إذا له أم ثانيا له نسب وضعوه ثالثا أنه ليس بإله لأنه قبل الولادة أين كان؟ المعتبر أنه قبل الولادة لم يكن شيئا مذكورا من قوله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا طيب وإن كان إلها قبل ولادته فمن الذي كان يدير الكون بما فيه من سماء وأنهار وجبال وعيون وأنهار إلى آخر هذه الأمور ثالثا قبل ولادته من الذي كان يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض إلى آخر هذه الأمور لم يقف الأمر عند هذا الحد في قضية الولادة بل إنهم ذكروا قضية الحمل كاملة ثم قضية الولادة ومن خلال نصوصهم بينت أن الاعتقاد عندهم أنه نجس بطن أمه لمدة سبعة أيام فأي إله يسكن في أحشاء امرأة ثم بعد ذلك ينجس المرأة لسبعة أيام تحدثت بعد ذلك عشان ما ما يقولوش ده بعيد كلمة علمية عن نسب يسوع أن لله أن يكون له نسب وقلت باختصار لو كان يسوع هو الإله فكيف يكون له نسب ابن فلان ابن فلان ابن فلان فالإله معلوم أنه ليس له نسب الإله أول بالابتداء آخر بالانتهاء ولو كان هذا إله يعني لو كان يسوع إلها حقا ما استطعتم أن تأتوا بنسب ولا وقفتم عند الاسم ولكنكم قلتم من ولد فلان من ولد فلان وأتمتم له بنسب بشري أب وجد وجد جد إلى آخر ما ذكرت ثانيا لو قلتم أنه ابن الإله فأين الله في نسبه ليس موجودا على الإطلاق ده ابن فلان ابن فلان ابن فلان وليس فيه كذا وهذا فيه دلالة على جهل هذا الرجل وعلى أنه لا يفقه في المسألة شيئا إن نظر بعين البصيرة وبعين البصر ثالثا أتينا بجنس يسوع فأثبتنا من خلال النصوص أن له جنس يعني إنجيل لوقا لإصحاح اثنين لعدد 21 ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي يعني جنس يسوع ذكر وليس بأنثى وأنا أسأل يا قوم هل الإله ذكر هل الإله له ذكورة ويحتاج إلى الختان هل الإله يختن يا قوم يجوا له كده يقطعوا له يخت... أي إله هذا الذي يكون ذكرا ثم يختن بعد ذلك ثم بعد ذلك تحدثت عن رضاعة يسوع فأي إله هذا الذي يمص ثدي امرأة يرضع من ثدي امرأة وبحاجة إلى ذلك وإن لم يفعل ذلك مات من الجوع مات مات فهل الإله بحاجة إلى طعام هل الإله بحاجة إلى شراب هل الإله يجوع قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الله إلى آخر ما في القرآن بيان مطلق لهذه الحقائق طيب بعد كده أتت بمحل إقامة يسوع وقلت انجيل متى اصحاح اثنين عدد واحد ولما ولد يسوع في بيت لحم يا جماعه احنا بنقول هل الاله يكون له محل اقامه بيت صغير في حي يؤويه الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء إلى آخر الأدلة طيب بعد كده مهنة يسوع نجار أي إله هذا الذي يعمل نجارا مقابل لقمة العيش التي يدفع منها الضريبة ولذلك قلت لحضرتك يسوع إنجيل أهو مهنة يسوع إنجيل مرقس لإصحاح 6 العدد 3 أليس هذا هو النجار ابن مريم وكان يحافظ على دفع الضرائب خوفا من إيقاع العقوبة عليه أي إله هذا هل الذي يدفع الضريبة ويخشى أن تقع عليه طائلة العقوبة إن لم يدفع الضريبة بانتظام أي إله أي إله هذا الذي يخشى البشر هذه مصيبة ثم بينت بعد ذلك يا أستاذ أشرف وسيلة انتقال الإله أنه كان يركب الحمار وأتيتك بالنصوص أي إله هذا الذي بحاجة يعني ده احنا بنقول الشيطان ممكن يبقى في أقصى الأرض ثم في أدناه ثم في شمالها ثم في جنوبها وأعطاه الله القدرة الإله ده محتاج حمار ومش قادر يمشي على رجليه لأنه مرهق وتعبان أي إله هذا بعد كده قالوا باللفظ أنه أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاة أهو الإنجيل لوقا صح سبعة عدد 34 جاء ابن الإنسان يا أخي الإنسان يستحي ده بقول جاء ابن الانسان يعني بالله عليك تقول لي ابن الله ازاي بقى بالتسهيل.
جاء- آه.
اهو ده عندك انت مش عندني قول لي يا زوج انت كذاب لو جيبها من عندي ده من عندك اهو بالنص اهو بقول لك اهو بالحرف الواحد اما اجي انظر انجيل لوقا اصحاح 7 عدد 34 جاء ابن الانسان ياكل ويشرب فتقولون هو ذا انسان اكول وشرب خمر محب للعشرين والخطاه حتى شرب خمر اله ده بيحتاج خمر ويشرب وبتاع طب بعد كده يقول لي bye bye ويسرح ويتوه وبتاع يبقى مصيبه طيب وبعد كده كان يجوع جدا كان بيجوع اله اللي بيجوع ان الله الصمد الله اكبر ولذلك ن- نرى هنا يقول لك ايه ل- انجيل لوقا اصحاح 24 عدد 42 فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل كان بيموت في العسل ويحبه اي اله هذا الذي يتمنى ذلك ويجوع ويحتاج ملابس يسوع لما قطعوا كيف زي ما بينتهى الاصحاح 19 عدد 23 انجيل يوحنا له ملابس هو الله له ملابس طب بيلبس ايه بدله انا عايز اعرف دي يا تقول لي قميص والقميص ده ايه ماشي على السنه ولا طويل وفيه بدعه قميص ولا ثوب ولا بجامه ولا بدله بكرافته زي الاستاذ اشرف كده ولا بلبس ايه بالظبط انا عايز اعرف ده مصيبه والله طيب بعد كده عبادته يا استاذ اشرف اي اله يعبد مين؟ الاله يعبد مين اذا كان نازل طالع نازل طالع وسجود وركوع يسجد لمين؟ شوفوا عباره تسع انجيل مرقس اصحاح واحد عدد 35 اهو ف يعني بالنص وفي الصباح باكرا جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلا وكان يصلي هناك كمان يوحنا اصحاح 4 عدد 22 لما نقول انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم هو بيقول لهم انا انا بسجد اللي بعرفه قاعد سجود والاله يسجد لمين يا استاذ اشرف؟ اذا كان اله دفع للضرائب بينتهى لك طيب عائلة يسوع بالله عليك رب وله عيلة له اخوات وام ومجموعة واسرة هذا امر يعني ج- اهو عندنا يسوع انجيل متى ساعة 13 عدد 54 55 56 لما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة أو القوات أليس هذا ابن النجار أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويسى وسمعان ويهوذا عيلة عيلة يبقى خلاص دي إلهة ونقلاها ونقلاها وتبقى خلاص ونقسمها بقى وتبقى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ضعف يسوع ودي المشكله بقى ضعف يسوع الاله ينفع يبقى ضعيف لا طبعا انت بتقول لي اله يعني احنا بنلجا ليه يعني بقى نحتاج اليه وندعوه يقوينا ويشفينا يعني مثلا خد دي معانا كده بالله عليك اهي. اهي ضعف يسوع في انجيل يوحنا اصحاح 5 عدد 30 انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا ما اقدرش انا ما اقدرش وبعد كده يبين لهم انا ضعيف وكده يعني اما اجي اقول له انا مريض ايمني يا رب اشفيني يا رب يقول انا مش قادر انا زيك طيب ماشي عيني يا رب يقول انا محتاج انا مش قادر انا عاجز جبتك يا عبد المعين زي ما بيقولوا تعيني رغم اني مش معتقد بالكلمه محتاجك يا عبد المعين محتاج يعني ما اقول لك ايمني تقول لي وانا مش قادر اقوم ايه ده ايه ده المهم يسوع يجهل ولا يعرف بالحرف أهي، انجيل اصحاح مرقس اصحاح 13 عدد 32 أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة ولا الذين في السماء ولا الابن إلا الآب يعني ما يعرفش أي حاجة زي ما قلت لحضرتك بالظبط يسألك الناس عن الساعة يقول إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهى وفي الحديث الوارد عند البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل من طريق عمر ومن طريق أبي هريرة خد بقى عشان مش هطول عليك يا أستاذ- يا أستاذ أشرف يسوع هنا جايبينه جاهل اصحاح 7 عدد 14 15 انجيل يوحنا ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم اي جاهل مش كده وبس خضوع للتجربه ان للاله ان يخضع للتجربه بالله عليكم يعني اهو انجيل مرقس اصحاح 1 عدد 12 13 للوقت اخرجه الروح الى البريه وكان هناك في البريه أربعين يوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش هل الله يجرب وقعد لي مع الوحوش والسباع 40 يوم طيب تعالى بعد كده تعميده بقى اهي دي حاجه ملهاش حل خالص كان يقول لك بتعمد اللي هو صاحب خطيه اللي هو اللي هو الانسان العادي المذنب واللي يعمده مين اللي يعمده مين اهو ابن خالته ننظر كده تعميده انجيل متى ثلاثة العدد 13 حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه هل الله يحتاج إلى تعميد؟ لماذا تعمد يسوع كأي شخص عادي؟ دلالة على أنه بشر وأنه إنسان يصيب ويخطئ آه.
اه طيب بعد كده له قوم لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله اهي اصحاح 15 24 انجيل متى تعال انا اخلصها صيام كان بصوم تعال معايا فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليله جاع اخيرا يا قلبي صام وكيد واشتد عليه الجوع هل له يصوم ولمن يصوم ينام الإله بينام ده أنا عندي في القرآن يا سلام على الجمال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم مفيش غفلة حتى مفيش غفلة مش كده وبس لا من الحديث الوارد في الصحيح عند الإمام مسلم إن الله لا ينام شوف الجمال في الإسلام بقى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله أكبر إلى آخر الحديث يبقى هنا بتجيب لي الإله بينام طب هو جايز يكون بيحلم ولا حاجة نشوفها كده ينام إنجيل متى إصحاح 8 العدد 24 إذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما لا حول ولا قوة إلا بالله في أحلام وكوابيس ومشاكل طيب بعد كده شوف الاصحاح 4 عدد 38 انجيل مرقس وكان هو في المؤخر على وساده النائمه على مخده كمان مش نايم على الارض عشان تبقى واخد بالك عطشوا الاله بيعطش تعال انجيل يوحنا اصحاح 19 عدد 28 بعد هذا راى يسوع ان كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان قال الاله يعطش يبكي 10 ثلاث نقط يبكي الاله بيبكي طب طب انا ما ابكي وما يجي لي مثلا شويه سب من ال- ال- ال- اتباع الراجل ده اللي نفسه يعمل يعني فتنه طائفيه في البلد واللي بيعمل على الكراهيه والشحناء بين المسلمين والاقباط واحنا ربنا منن علينا بتعايش في مصر ليس بعده تعايش واحنا ربنا امرنا ان احنا نبرهم ونقسط اليهم وهو التاريخ يشهد انما ال- ده هو اللي عايز يوقع بينا النار مش هغلط فيه خالص ده هو عايز يوقعنا عايز يحرقنا في بعض خالص تعالى بقى شوف الاله اللي بيبكي انجيل يوحنا اصحاح 11 عدد 35 بكى يسوع بكى يسوع انا الوقت جاي لي مثلا اقول كم تهديد وواحد منهم اتصل اهو زائد اربع اصفار ستة خمسة واللي والله لا نقتلك يا زغبي قال- طيب انا عايز اقول لك انت تبع زكريا وبعدين انت عايز تقتلني ليه عشان بقول لك ال- لو انا بكيت منك الوقت هقول لو انا مثلا زيك في الاعتقاد اعوذ بالله يا رب انا بعيط من ولد دي يقول لي وانا راخر بعيط ايه المصيبه دي طيب مكتئب اللي لا تصدق مكتئب لا مصيبه والله ده هيبقى محتاج طبيب نفسي الاله لو اكتئب طب ايه اللي بيحصل اي اله ده انجيل متى حق- اصحاح 26 عدد 37 ثم اخذ معه بطرس وابن زبده وابتدا بحزن ويكتئب لا حول ولا قوه الا بالله ضعيف ما عادش الا ده والله ضعيف انجيل لوقا اصحاح 22 العدد 43 وظهر له ملاك من السماء يقويه محتاج انا مش عارف بعكاز ولا من غير قبض عليه الله يا استاذ اشرف يوحنا الاصحاح 18 عدد 12 ثم ان الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع واوثقوه يا ربطوه اهي خلصت اهانته انجيل لوقا اصحاح 22 عدد 63 الرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه الاله بالجلد تبان ما بعتقل ولا بتاع والجلد اهي يلا اهي ده احتسب عند الله طب لما الاله يتجلد اخر اللي هيجيب لي حقي مين؟ اذ كنت انا بتجلد وهو بيتجلد قبل مني سبحان الله لا قدر لطمه انجيل يوحنا اصحاح 18 عدد 22 ولما قال هذا لطم يسوع لطم يسوع اداله بالالم مات تتخيل دي بقى الاله ما يا جماعه بعد اذنك يا أستاذ أشرف، بقاء لله انا لله وانا اليه راجعون اله زكريا مات عادش ينفع عاد اهو انجيل مرقس الاصحاح 15 عدد 37 فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح يعني إيه اسلم الروح مات مات لله لله.
الامر مات لله شيخنا طبعا احنا بناكد مره تانية ان احنا آه، كلامنا ده من الاناجيل وليس من عندنا بالنص واحنا وهي قر...
الأناجيل.
واحنا قراننا وديننا عظمه ومش بنتجنى على الاخبار الاخبار ما لهمش ذنب احنا بنرد على اللي اتهم نبينا صحيح.
وسب نبينا ولا زال بيسب ولا زال بيطعن في قراننا احنا بس بنذب عن نفسنا مش بنعتري على الاخرين تمام.
وما لنصر بالاقباط احنا بنرد على صاحب الفتنه الطائفيه تمام بمناسبة السب والسباب والشتيمة يعني هو كان زكريا بطرس في حلقته ال- ال- الماضية زي ما الأستاذ محمد أشار آه.
إن هو ركز على موضوع ان حضرتك يعني آه، آه، وجهت لي اكثر من آه، يعني آه، سباب واكثر من شتيمه في الحلقه السابقه يعني آه، هو له يعني بعض الرؤيه في هذا الامر فلو نوضح آه، مع حضرتك يعني حاضر، أستاذ.
آه، احنا قلنا كام لفظ يعني كنا قلنا اكثر من مش هعيدهم تاني آه.
آه، لكن احنا مش م- يعني احنا مش عايزين نشتم حد بس هي الفكره احنا يعني واضح ان حضرتك عندك رد وعندك تفصيل لهذه ال- الشتائم او هذه الحاجات اللي وجهت اليه في الحلقه الماضيه اه اتفضل طيب استاذ اشرف انا النهارده سبته لا حضرتك غلطت فين؟
لا انت قلت القم بقول القمص آه.
ومش ه... مش هزعلك خالص يا يا قمص زكريا يبقى بيننا العلم بساحه ادب وبساحه علم وعايزين يبقى بيننا فعلا احترام وتقدير انت دخلت ميدان سد فيه طعنت في الاسلام بس بشرط البنتين اللي بيتصلوا عليا كل شويه برضه من النت من عندك ولو هنعمل لك فضيحه هنعمل عليك برنامج انا هطلع عند ابونا زكريا عشان اقول انك كنت تعرفني مش عارف ايه والكلام ده لا بلاشه بلاشه مش عندني ابدا ابدا ثانيا امه كلها فاهمه كل شيء ان برضو اللي بهدد وهنعمل لك ونترك لك لا لا لا لا, لا. خلينا كده علم بعلم لان كلمه الزغبي انا عايز احطها بالي ما بيخافش كده بس وعلى فكره اللي بيقول لي الاغتيالات وبعتها لي على الايميل واحنا واخدين اوامر من فوق من امريكا ممكن نغتالك ولا انت ولا امريكا ولا اللي جاب ابو امريكا يقدر يمسكه في الزق- المهم خلص خد يا أستاذ. هو زعلان من- من شتيمه اه مش شتيمه على فكره انا ما كنتش اعرف الالفاظ دي أي.
لان ما عندناش في الاسلام أي.
ولا الشتيمه دي خالص الا لما شغلني ان انا اقرا في كتبه عشان ارد عليه فلقيت عنده هو طب اسمع كده يا استاذ شرف سفر ايوب 11 12 اما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرا كجحش الفرا طب بالله عليك هو بيقولوا جحشه جحش انا انا انا جبت منين ده من عنده من الكتاب بتاعه انجيل متى 15 26 عندما جاءت امراه ليسوع تتوسل اليه ان يشفي بنتها فقد رد عليها اللي هو الرب بقى عنده اهو بقول ايه فاجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ها تعال بعد كده سفر الجمعة 3 18 19 قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر إن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم هم زي البهايم لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة وحدثة واحدة لهم موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل احنا عندناش كده ده احنا نص.
عندنا ده احنا- نص والله ده نص موجود.
3 18 19 انا ربنا بيقول عندنا بقى ولقد كرمنا بني ادم انما هو اللي بيقول بهيمه اهو انا ما قلتلوش كماد ولا شتمته بقى ابدا طيب تعال سفر هوشع 4 6 أهو شوف هلك شعبي من عدم المعرفة لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا نبيك شوف الشتيمة بالخنزير بالخنزير وأنا ما قلتهاش أهي متى سبعة ستة لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير على البشر على البشر يقول عنهم خنازير لئلا تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقهم طب خد معايا هو بيقول ايه؟ يقول فاجر ده الفاظ ايه؟ والبنت اللي معاه بيقولوا لي بتقول له ايه؟ يا بونا يا بونا يا بونا شوف واو يا بونا الزوج بيقول ايه؟ الزوج بيقول ايه؟ طب اسمعيني اسمعيني كويس وانت هتقول له يا يا اخونا يا يا اخونا ما عادش تقول يا بونا افتح ال- الكتاب المقدس وريهم الاول الكتاب المقدس تقول ده من عند الزغبي الترجمة العربية المشتركة سفر صمويل الأول 2030 اه اسمع يا استاذ اشرف سفر صموئيل الاول 20 30 يا لو تعرف تجيبها عندك ها اهي فغضب شاول على يوناثان وقال له يا ابن الفاجرة العاصية طب بالله انا قلت لحد عمري يا ابن الفجرة دي والله ما اقدر اطلعها لساني ما يجيش إيه، شوف بقول له هنا ايه اه بقول له يا ابن الفاجرة العاصية عرفت ان بعض المصطلحات جات لنا من ال- من كتابنا ما كانش عندنا وبعدين استنى امسك امسك امسك شوف يا سيدي سيد بولس الى اهل غلاطيا 3 واحد ايها الغلاطيون الاغبياء لا لا والله ما عندنا كده خالص أه أه اهو الى اخره رساله بولس الى اهل كورنثوس 1 25 لان جهاله الله احكم من الناس وضعف الله اقوى من الناس مش عارف ضعف الله وجهاله الله حتى في الله طب لا بقول لك ايه شيل دي استاذ اشرف انا خلصت انا عارف انك قلقان الانسان في الكتاب المقدس الانسان حمار سفر ايوب 11 12 والنهى بتاعت جحش الفاية وده الإنسان الانسان بهيمه سفر الجامعه 3 18 19 الانسان كلب انجيل متى 15 29 الانسان خروف انجيل يوحنا 21 15 صفات الاله في, في عنده بقى الاله خروف سفر رؤيا يوحنا 17 14 وانا عمري ما ما اعوذ بالله الاله يصفر للذباب ترى- مش عارف والله العظيم سفر اشعياء 7 18 خايف نخش على غضب الله الاله دوده سفر المزامير 22 6 الاله له قرون سفر رؤيا 5 6 ابطل ال- الرب خداع سفر ارميا 4 10 كفايه الرب يعني إحنا- إحنا كنا- سكران إحنا كنا- مزمور 78 65 آه، بنتحدث احنا عن أسف.
بعض الالفاظ اللي هو طيب.
شافها ان هي كانت ما يعني نزعلوش.
بالنسبه لنا زي ما بيقولوا over هو عادش يقوم موجوده زكريا علم بعلم وانا ما عدتش ابدا قايل لك حاجه الفكرة يا أستاذ أشرف إن زكريا بطرس فا- فقيه في المسيحية أيوة.
فهو ما يعرفش كتابه أيوة.
فدي ده العجيب.
دي ما دي- قراش.
خالص العجيب معرفش.
بيقول لك ايه انا بقالي 50 سنه 59 بقرا في الاسلام هنقرا اتضح هنتكلم- ان لا يعرف لا في الاسلام ولا في المسيحيه ده ده بجد اسمها حاجة بصراحة.
حاجة هنتكلم فيه طيب.
هنتكلم فيه طيب يا إحنا- احنا معانا اتصال تليفوني نستقبله مع بعض السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم
السلام عليكم اي فن
أ- أ- اكلم الشيخ اه اتفضل حضرتك اتفضل
أ- أ- يا يا شي- يا يا شيخ انا كنت نصراني من ساعتين والان ان شاء الله اعلن اسلامي قدامكم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الله يكرمك الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يكرمك ويهديك يا رب دايما معانا يا رب انا ان شاء كان الله اسمي جرجس ماذا تسميني
اسمه جيف اطلق جسم.
عليه اسم يا شيخ اطلق عليه محمد.
اسمه جيف جسم وعايز حضرتك تسميه اسم جيف لا لا لا خليك عبد الرحمن عبد الله بس جرجس ده له مشكله اختار يا شيخ جزاك الله ثبتك الله اختار لي اختار اسمك.
يا عبد شيخ.
الله عبد الله جزاك الله خير جزاك الله خير ثبتك الله آه، على فكره في آه، بالنسبه لجرجس دي آه، طرفه صغيره كان واحد زي القمص انا مش هزعله ابدا كان برضه يعني عنده الاعتقاد ده بتقاله ان الرب هو يعني اب له وبتاع وكل شويه يدعي وبتاع فكان دايما بيعمل معاصي سب في الاسلام سب في رسول الاسلام قاعد يسب ما عندوش شغلانه الا سب في الاسلام يعني عمره لا سب في الهندوس ولا في السيخ ولا في اليهود ما عندوش الا الاسلام بس طيب المهم هو نايم في شقه واللي ساكن فوقه شيخ مسلم ما بنامش الشيخ ابونا اللي فوق ابونا اللي في السماء اغفر لي ما بنامش الشيخ زوق مش عارف ينام فحر السقف قام تاني يوم ابونا اللي فوق قال له نعم يا جرجس قال له مش بنام قال له نام نامت عليك حيطه يا جرجس
طيب احنا إن في احد ال- الموضوعات اللي كان فيها شيء من التحدي هو كان زكريا بطرس اتكلم فيه في الحلقه بتاعته الجمعه ال- قبل الماضيه اتكلم عن موضوع حضرتك ذكرته انت اتهمته ان هو بيعاني من المرض الخمسيني وهو بيقول ان مفيش حاجه اسمها مرض خمسيني وبيتحدى لو الزغبي قال ان في حاجه اسمها المرض الخمسيني فاحنا معانا فاصل ناخد في هذه فاصل النقطه الأول، ناخده ناخد تحدي- الفاصل تحدي علشان زكريا نقرب بوتروس.
للناس الصوره آه، فاصل معاك يا محمد ونبدا ونعلق على الفاصل باذن الله
حكاية المرض الخمسيني يقول لك مريضا خمسينيا مريض خمسيني المرض الخمسيني الذي يتهمني به وعشان خاطر الناس تكون مش فاكرة بالظبط نعيد الحتة دي تاني لو سمحت عزيزي المخرج عيد لنا حتة المرضى مرض الخمسيني ده رجل يعاني مرضا خمسينيا يعاني مرضا خمسينيا يعاني مرضا خمسينيا أنا لم أسمع عن هذا المرض في حياتي فهل سمع أحد منكم أيها المشاهدون عن هذا المرض مرض بهذا الاسم ما هو هذا المرض يا فضيلة الشيخ فليشرح لنا فضيلته أوصاف هذا المرض وأعراضه وأسبابه وهل يأتي سمي آه، خمسينيا ليه هل يأتي نتيجة لعضت بعوضة عجوز في الخمسين من عمرها عشان كده سموه المرض الخمسيني الحقيقة أنني بحثت في موقع العم جوجل عن المرض الخمسيني فلم أجد عنه شيئا مش حاجة اسمها مرض خمسيني فكيف يتكلم هذا العالم الجليل عن مرض لا وجود له ويتهمني به ألا يفقده هذا الكلام الانفعالي مصداقيته لدى سامعيه من المسلمين
شيخنا لعل ما ما يقوله زكريا بطرس يحتاج فعلا الى الرد آه، واعتقد انكم وصلتوا او انتوا عندكم من البدايه طبعا الموضوع ما- مش المفروض ان احنا بنبحث عن الرد عشان نرد عليه احنا عند آه، والا ما كنت حضرتك قلت الكلمه آه، لو ما- لو لم تكن تعلم ما هي الكلمه تعلم بالتحديد يعني.
الزغب يعني الحمد لله الاخ كان مقطوع زكريا للاسف اتفضل لا لا لا آه، الحكايه مش حكايه فقه احنا بنتكلم في في كلام هو لا، نريد هو طلب الإنصاف من الشيخ يرد ونسب على اللي بيحصل آه، هنا.
هو طلب من الشيخ يرد فمحتاجين ان حضرتك ترد آه، ايه هو طيب.
المرض الخمسيني آه.
ايه هي اعراضه ايه وليه حضرتك وصفت بالاحترام آه، التام.
بطرس بان هو مريض بمرض طيب خمسيني عامة أنا وعدته لن أخطئ فيه ولا حتى بالألفاظ الموجودة في الكتاب المقدس آه، الوقت القمة الزكريا بقول يعني الشيخ الزغب هيفقد مصداقيته وهو وضع الأمر محك بينه وبينه تمام.
يعني إنني أثبت نعتبرها مناظره دي يبقى هذه المناظرة تمام. م.
يبقى سقط القمة الزكريا تمام.
وإنني عجزت يبقى الحق مع القمة الزكريا وبقول إن أنا أفقد مصداقيتي يعني اللي أنا قلته كذب وبقول إنه بحث في جوجل إلى آخر هذه الأمور أهو يا قم زكريا بكل أدب بقول لك يا قم زكريا اسمعني وركز نيجي أول حاجة مرضي الخمسيني أول حاجة أنا بقول للأقباط جميعا قبل المسلمين للأقباط افتحوا معانا موقع الأنبا تاكلا أنا قلت شيخ مسلم لا ولا قلت أنبا انبتك لا اهو مش من عندنا مش من المسلمين افتحوا موقع الانبا تاكلا سنوات مع ايميلات الناس سنوات مع ايميلات الناس اسئله اللاهوت والايمان والعقيده من هم الخمسينيين عند الانبا تاكلا اللي بيأجب على اسئله الناس النصارى مش بتاعتنا المسلمين هو اهو عشان يبان مين فينا الصادق ومين اللي غير صادق مش هقول عليه كذاب كمان مين صادق ومين غير صادق اهو من هم الخمسينيين ومتى نشأت بيسألني متى نشأت هذه الطائفة الخمسينية وبعد كده ما هو موضوع التكلم بألسنة الخمسينيين تمام.
اسمعني في عام 1650 قامت جماعة الأبناء الفرنسيين مدعين نوالهم المواهب الرسولية والتكلم بألسنة وما لبثوا أن تفرقوا واندثروا كذلك ثم في النصف الأول من القرن 19 بقوله بالترتيب وراجع ورايا في النصف الأول من القرن 19 ظهرت من جديد اللي هم- اللي هم أصحاب المرض دي غ- من جديد في غرب اسكتلندا بدعه الالسنه غير المفهومه تتكلم بتمتمات وبحاجات معينه كده يعني بيقول لك الكلام الفارغ ده طيب ويقول روبرت باكستر مش جايب له مسلم ابدا في الكلام روبرت باكستر الذي ما لبث أن اكتشف كذب هذه الجماعة وسجل في كتابه بيان الحقائق أن معتنقي هذه البدعة يسيطر عليهم إبليس فيجعلهم ينطقون كلمات غير طبيعية إن الظهورات الشيطانية كانت تبدو في التواء مخيف في جسمها وأعضائها وعبوس غريب في ملامحها وتحريك لسانها بتمتمات غير مفهومة مع صفير وصهيل وأناط وزفرات وتجديفات ضد الله إلا أن هذه البدعة قد راجت في كل أوروبا وأمريكا شأن كل البدع الغربية وقد وردت إلى مصر في الثلاثينات من القرن العشرين في الثلاثينات من القرن العشرين دخلت مصر يا جماعة في الثلاثينات من القرن العشرين بيسألنا عن أعراض المرض القم الذكرية أعراض التكلم الألسنة كما يقول مش قال لك كما يقول الشيخ الزوبي أيوة.
قم الزكريا اسمعني وقلنا اهو صدري واسع لغايه عندك في قبرص بكل ادب بكل ادب اهو اعراض التكلم دي كما يقول الانبا الانبا مين؟
بيشوي بيشوي الانبا مين؟
بيشوي.
بيشوي وموقع الانبا تك عدوها انبا بيشوي الانبا بيشوي مش شيخ الانبا بيشوي ودي طبعا موقع الانبا في تكلا موقع الانبا تكلا بيقول ايه اعراض المرض دي تكلم بتمتمات غير مفهومه اثنين الارتجاف والسقوط على الارض ثلاثه تشنجات اربعه اغماء خمسه صدور اصوات تشبه اصوات الحيوانات سته حدوث هزات عصبيه سبعه حدوث صرع حدوث ايه صرع مش كده وبس الانبا بشوي بيقول ايه سكرتير المجمع المقدس بيقول في كتاب موهبه التكلم بالسنه الانبا انا ما قلتش مسلم نقراها من الكتاب طيب نقراها من الكتاب انا عايز لا اظهر اهو طول اهو الكتاب أهو موجود أهو.
على الشاشه يا شيخ ارجع الشاشه الكتاب موجود على الهواء
بيقول بالحرف فهل هذا كله لا يوازن أن يقف واحد يقول كلاما غير مفهوم بلغة لا وجود لها أو آخر تحدث له تشنجات تحدث له تشنجات أو يقع على الأرض أو يغمى عليه إلى آخره هل هذه الكنيسة؟ هل هذه الكنيسة المجيدة التي بلا عيب المزينة مثل عروس لرجلها هل هي مجرد هذه الظواهر الغريبة والهمهمات غير المفهومة والأصوات التي تشبه أصوات الحيوانات هل هذا هو الامتلاء من الروح القدس هل هذا هو الامتلاء من الروح القدس يا ريت تظهروا لهم مين اللي اتهم القم الزكريا بانه عنده هذا المرض وبلاش محمد الزوبي يتكلم يعني مش حضرتك اللي قلت ان هو عنده مرض 50 ابدا عند الكنيسه الكنيسه اظهروها لو الفاصل جاهز معاك يا محمد تظهره لنا طيب نكمل لحد ما محمد يجهز يظهره.
الفاصل ده أي نعم.
ون- ونتكلم في موضوع ان احنا يعني زي ما حضرتك اشرت او زي ما احنا بنقول هو قال ان دي نقطه آه، تحدي ان حضرتك تقدر تثبت ان في حاجه انا اسمها من مرض غير 50 حتى المقطع آه.
اثبت واثبت ما- امتى وظهر فين وكيف واعراضه واجدت واظن بعد ما أنا بينت وهيشوف المقطع من الكنيسه اللي قال عليه ايه اظن ان على القم الزكريا الان ان يعترف وان يقول الزغبي على حق وانا على باطل وانا بقول له ادعوك للاسلام فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
احنا طبعا احنا المفروض معانا فاصل اللي حضرتك اشرت اليه الفاصل اللي هو في ال- ال- من الكنيسه بيتهم أي او نعم.
بيقول أي او بي- نعم.
بيصف ذاكره أكبر بطرس رأس.
هو ده الفاصل اللي احنا أي محتاجين نعم.
منك يا محمد ومعاذ طيب آه، معانا اتصال من فضيله الشيخ الدكتور عبد الله شاكر آه، السلام عليكم استاذنا استاذنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور ازاي حضرتك اهلا وسهلا يا مرحبا اهلا بيك ويعني لعل حضرتك متابع معنا الحلقه من البدايه نعم نعم يعني الحقيقه انا دكتور.
كنت آه، في مشوار وصلت الحمد لله قبل فتره ورايت يعني واحييكم واحيي الشيخ الزغبي والاستاذ محمد حمدي والاستاذ اشرف بارك دكتور الله عبد الله فيكم جميعا شاكر استاذ الجميع ربنا يكرمك يا الله دكتور عبد الله.
يكرمكم فرصه طيبه والله الله يحفظك الله يكرمك شرف لينا يا دكتور عبد الله اهلا وسهلا دكتور عبد الله يعني حضرتك يعني آه، يعني اكيد متعايش معانا هذا الامر بحكم علمك نعم.
وبحكم يعني نعم.
الدعوه وبحكم كمان آه، يعني متابعتك لهذا الملف الخطير ملف الافتراءات والاكاذيب آه، والقناه الخطيره اللي بي يعني بيقودها زكريا بطرس للسب والشتم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الاسلام فيعني من وجهه نظر حضرتك ما الذي على العلماء ان يفعلوه ازاء هذه نعم.
الظاهره
جزاك الله خيرا في الحقيقة أنا في بداية ال- الأمر يعني أحيي فضيلة الشيخ محمد الزغبي ربنا يبارك في من عمرك خلال ما شاهدته ورأيته في طرحه وحسن عرضه وسياسته لهذه الأمور ولقد أبان وأفصح بالمراجع التي يرجع إليها هؤلاء ولسنا نحن نعم يعني هذا كلامهم وليس آه، كلام الشيخ جزاه الله غير- ربنا خيرا يبارك في عمرك وايضا اود ان اقول في البدايه بان ما يعني يناقش به الشيخ وما يقال له من كلمات بانه يتناول باسلوب ليس من ادبنا وليس من اخلاقنا امر كما نشاهده غير موجود ولقد احسن واجاد في عرضه عندما بين أن الكلمات الموجودة في الكتاب المقدس التي الذي يرجعون إليه ويعتمدون عليه فيه كلمات نحن نتنزه بل ليس أهل العلم في الإسلام فقط بل ربما عامة الناس من أهل الإيمان يتنزهون عن أن ينطقوا بمثل هذه الكلمات نعم.
وهذا ليس في كتاب عادي وإنما في كتاب هو المرجع لديهم وهو المعروف بالكتاب المقدس نعم.
ولقد أحسن المخرج عندما أتى بصورة الكتاب أمام الجميع نعم.
ثم قرأ الشيخ منه ويعني قد أحال إلى الموقع أو إلى المرجع أو إلى الصحاح وإلى الرقم الذي فيه هذه الكلمات أما عن آه، عموما أيضا أود أن أقول يعني كلمة ل- لهؤلاء جميعا أقول افتحوا صدوركم للإسلام تفتحوا أنتم يعني تفتحتم على الدنيا ووصلتم الى آه، يعني امور آه، علميه عاليه فما بالكم تقفون ضد الاسلام هذه الوقفه التي لا تليق ويا ليتكم وقفتم امام الاسلام باسلوب علمي وانما خالفتم كل المناهج فيما نعلم خالفتم كل المناهج التي يمكن ان يطرقها انسان او ان تزول حتى آه، في خاطر آه، انسان. اقول قال الله عز وجل في كتابه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم فهذا امر واقع لديهم وهم مقتنعون به غايه الاقتناع ولكن فقط هو الكبر والاستكبار هو الغرور هو يعني آه، محاوله السيطره على عقول الناس للسيطره على العالم كما يزعمون ولكن الحق يقال من اراد الدنيا والاخره فعليه بهذا الدين من أراد النجاة في الدنيا والآخرة فعليه بالإسلام وكما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين أيضا أود أن أقول لهؤلاء كلمة أخرى ما هذا الأسلوب المهين الذي يوجهونه إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم الذي امرنا وعلمنا ان نؤمن بكل من تقدمه من الانبياء والمرسلين ولذلك نحن نعلن للعالم اجمع اننا بحمد الله عز وجل نؤمن بادم وبنوح وبموسى وبعيسى وابراهيم وزكريا ويحيى واسماعيل وجميع الانبياء والمرسلين الذين ارسلهم رب العالمين ونتفوق على كل الاجيال الباطله بهذا فقد آه، جمعنا بين الايمان بالانبياء كلهم السابقين وبين الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام وهؤلاء في الحقيقه خسروا نبينا وخسروا انبياءهم العله في ذلك ان انبياءهم بشروا بنبينا صلى الله عليه واله وسلم وامروا اتباعهم ان يؤمنوا به اذا بعث صلى الله عليه واله وسلم وهذه البشارات ما زالت لها اصول موجوده في كتبهم حتى بعد التحريف واؤكد على هذا حتى بعد التحريف فما بالهم لم يستمعوا لكلام انبيائهم اين هم من كلام انبيائهم الذين بشروا بنبينا صلى الله عليه واله وسلم انا في الحقيقه ارجع فاقول انني اود ان اخذ بيد اخي الشيخ محمد الزغبي في عرضه الطيب ومناقشته الهادفه جزاك الله وبهذا الاسلوب العلمي الذين هم لم يجدوا ردا عليه علميا الا ان يفتاتوا عليه وان يكذبوا عليه وظهر من خلال عرضه ومناقشته انهم لا يعرفون حتى ما في داخل أي كتبهم نعم.
وما عندهم من مواقع تنشر اشياء ضد الاسلام والمسلمين يا ليتهم يتعلمون من اخواننا العلماء من اهل العلم والخير والفضل وها نحن نحب لهم الخير مره اخرى وندعوهم اليه نعم.
والله اننا ندعوهم الى هذا الحق نعم.
ندعوهم الى هذا الدين ونعلن لهم بان الايمان بنبينا صلى الله عليه وسلم فيه خير لهم لانه يجمع بين الايمان بنبيهم وبنبينا صلى الله صلى عليه الله واله وسلم كلمه اخيره اود ان اقولها لهؤلاء والشيخ جزاه الله خيرا يعني هو يعني قد افاض في مثل هذه المسائل ولا يحتاج الامر الى تعليق على كلامه ولكني اقول بان جميع الانبياء والمرسلين اتوا بدين الاسلام نعم الذي ختم الله عز وجل به الرسالات نعم.
برسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصدق الله في قوله إن الدين عند الله الإسلام نعم.
وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويوسف عليه السلام ونحن جميعا نؤمن به وهم أيضا قال كما قال القرآن عنه موجها دعوته إلى ربه ومولاه توفني مسلما نعم توفني مسلما والحقني بالصالحين نعم فضل الشيخ الدكتور عبد الله والحمد لله على شاكر هذا ويكفينا يعني هذا العرض جزاك الله كل الله يجزيك خير خير يا شيخ الله يبارك في عمرك.
كلنا الى ان نسمع ما يقول جزاه الله خيرا بارك الله في ربنا عمرك يجزيك خير يا ونفع شيخنا.
بك الأمة من أسرها إلى أسرها آه، نعود شيخنا الشيخ محمد زغبي بعد هذا الاتصال الطيب المبارك من آه، فضل الشيخ الدكتور عبد الله عبد الله شاكر شاكر يعني إمام أهل السنة في مصر طبعا احنا يعني احنا كل يعني كل ده يعني آه، انا ب- دايما ب- باخده بمحمل تثقيل كيفيه الرد على أي نعم.
يعني هؤلاء ال... وانا حتى يعني لفت نظري حاجه غريبه جدا لزكريا بطرس ان هو بيقول ان انا بحثت في جوجل ما لقيتش حاجه هل العلم يؤخذ من جوجل يعني هل هل هل, هل من يريد علما في الاديان او في مقارنه الاديان او علما حتى في التاريخ ولا في الجغرافيا هل جوجل هي اصبحت هي يعني هي مصدر العلم لا بس في في م- بالنسبه اتفضل.
لجوجل في دلوقتي طائفه ظهرت بتعبد جوجل تقول لك جوجل لو سالت حاجه يجاوب لك فهو ده الله ده بجد ده حصلت فعلا وموجوده تعبد عندنا.
جوجل.
تعبد جوجل قال لك ده اله جوجل ده اللي انت لو سالت على حاجه بس زكريا ما بيعرفش يبحث كويس في جوجل فاحنا بنساعده ان هو يبحث في موقع الانبا فاحنا بنقول تاكله له تاني الانبا تكلا برضه نفس الموضوع والكتاب جوجل موجود والكتاب موجود بتاع الأنباء ال- طيب بيشوي.
احنا هنستاذنكم ناخد آه، فاصل آه، سريع برضو احد الفواصل المستخدمه في هذه الحلقه نشوفه مع بعض ونرجع نعقب عليه
لا شتيمة يعني والأباحة وقلة الأدب إذا كان هو ده المنطق ها يبقى لا حياة كنسية ده موت كنسي مش حياة كنسية وعلى العموم هو زكريا بطرس طول عمره صاحب مشاكل وتوقف سنة في عهد البابا كيرلس وثمان في تسع سنين في عهد البابا شنودة واتنقل كذا مرة من كنايس لكنايس لكنايس وآخرها اتوقف لأنه ضرب واحد بالشلوت جاب له عهد عاهة مستديمة في برايتون في إنجلترا كنايس لكنايس لكنايس وآخرها اتوقف لأنه ضرب واحد بالشلوت جاب له عهد عاهة مستديمة في برايتون في إنجلترا كنايس لكنايس لكنايس واخرها اتوقف لانه ضرب واحد بالشلوت جاب له عهد عاهه مستديمه في برايتون في انجلترا اه والبابا شنودة حس انه عمل انقسام هناك في برايتون فقال له روح الدنمارك فاستقال عملوا شوشرة فاتوقف واتمنع من الخدمة
ده صوت الانبا بشوي كتير مجمع مقدس ده صوت الانبا بشوي دي جريده الخميس اللي كانت نشره الصحفي محمد الباز اللي كان نشر موضوع المرض الخمسيني لزكريا بطرس مش محمد زوبي مش لا.
محمد الزهري ودي جريده منشوره طيب آه، شيخ محمد آه، يعني برضو احنا يعني عايزين نهتم شويه بكل الردود طبعا احنا في طيب.
ناس من اللي دخلوا على الموقع بتاع البرنامج موقع عضواء واصداء الفيسبوك يعني في ناس من اخواننا النصارى يعني شتموا شتيمه بذيئه كت- كتير لكن لفت نظري بعض الناس اللي عايزه تفهم واحدهم بيتكلم على آه، طب انت كلمته على نسب عيسى عليه السلام طب انا اعرف هو بيقول يعني انا اعرف ان محمد اتولد بعد وفاه ابوه باربع سنين نرد ونقول ايه شوف يا أستاذ أشرف طبعا هو ده اللي قالها أيوة.
قمة زكريا أيوة.
هذا هو بيرجع لروايات بلا إسناد مطلقا أو الروايات الموضوعة والمنكرة فيروي هذا وعلى فكرة ما في رواية صحيحة عند المسلمين لها سند تقول بذلك أنا بقول له أهو، ما في رواية أنا لما باجي أرد عليك بقول لك اصحح كذا رقم كذا وكذا حتى روايات عندنا بقول هذه رواية صحيحة هذه رواية ضعيفة هذه رواية منكرة وما نستحي من ذلك على الإطلاق لأن الحق حق وعلى فكرة الحلقة الجاية احنا عاملين عن إثبات أن النبي ذكر في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم عنده وجايب لك نسب النبي بت بس عشان ما احرقش الموضوع قدام المشاهدين الحين تمام.
ونخرج عن موضوعنا وبقول لهم لو ثبت وانا بجيب لكم هذا الكلام ذره فيه من الصدق انا اللي اشيل دي عن هذا الجسد وساثبت لكم بالادله الدامغه ان صاحبكم ذهب الى روايات منكره ومكذوبه وموضوعه وبلا اسانيد ونسبها الى ائمه المسلمين لكن لم يرجع إلى آية ولم يرجع إلى حديث ولم يرجع إلى سند ولم يرجع إلى كتاب موثوق فيه وأنا بقولها لك أنت النهاردة اخترت مقطع يكون فيصل بيني وبينك وعلى شهادتك الآن أن تسلم والنقطة دي خدها الحلقة الجاية واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ان شاء الله طيب ن- نرجع نكمل تاني احنا يعني بعض المقاطع اللي احنا بنجيبها لمشاهدينا احنا مش هدفنا ان احنا نشرشر على حد ولا هدفنا ان احنا يعني نخش في صراع مع فردي ولكن احنا بس بن كل الاشياء اللي هي كل المقاطع اللي بنجيبها آه، عن طريق اخواننا في الاعداد الاستاذ محمد حمدي و... و... وز- ومعاونوه آه، الهدف من الموضوع ان احنا نقول ان ليس ما يقال على لسان زكريا بطرس هو الكلام اللي بيقال في الكنيسه وليس ال- وليست شخصيه زكريا بطرس ولا آه، عقليته الكنيسة.
ولا رؤيته هي الرؤيه الحقيقيه ولكن هو رجل ب- بشهاده الكنيسه سمعنا شهاده بشوي نسمع كمان شهاده شنوده بيتكلم وبيقول ايه على زكريا بطرس
مشكلة القمة زكريا بطرس أيضا مشكلة الخلاص في لحظة وأنا من هذه المشكلة وضعت كتابين كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي وكتاب بدعة الخلاص في لحظة كانت مشكلته في الأول هو آه، اترسم كاهنا في شبين الكوم ثم نقل إلى طنطا ثم عزل في أيام البابا كيرلس السادس ثم أرجعوه بعد سنة من عزله إلى كنيسة ماري مرقس في مصر الجديدة وظهرت حكاية بقى ال- الخلاص في لحظة بأسلوب عنيف في ماري مرقس وعزل من الكنيسة ثمان سنين ونص تقريبا ثم رجع ثم ذهب إلى أستراليا ثم رجع ثم وصل لإنجلترا نفس المشكلة قائمة وأولاده في ملبورن بأستراليا يثيرون جدوا ضد العقيدة الكنائسية يشكو منها نيافة الأنبا السوريال مر الشكوى
للمرة الثانية احنا بن- مش كلام الشيخ الزغبي ولا كلام أي عالم إسلامي ولكن ده كلام بشوي ثم كلام البابا شنودة اللي بيتكلم على زكريا بطرس وبالتالي احنا بنتكلم بنقول احنا احنا بنرد علشان هو بقى بي بي بيتكلم من خلال قناة فضائية قد يشاهدها قد يسمعها أم، بعض لا، بعد المتذبذبين إذنك، بعد إذنك.
اتفضل يعني قناة فضائية ما فيهاش إعلان ما فيهاش SMS ما فيهاش أي شيء ولا لها دخل لا ما طلع من تحت السلم ايوه آه.
يعني بتنفق ملايين احنا بنوجه كلامنا الى الهيئات والمؤسسات والدول التي تدعمنا.
الناقمه على الاسلام أيوة.
واللي مش عايزه امن في مصر واللي عايزه تولع في مصر اللي بيدعموه ليل نهار اسمعونا واسمعوا القمص زكريا مش هتسيئلوا ابدا واسمعوا القمه الزكريه واسمعوا من هم اعلى من القمص في الكنيسه واهو شوفوا الحق فين يعني سبحان الله ما جئنا أستاذ شيء محمد من عندنا.
احنا ما انتش عامل مونتاج في الصوت ده صوت موجود على اليوتيوب ممكن على اليوتيوب آراء آراء آباء الكنيسة عن زكريا بطرس فكرة زكريا بطرس اللي هو أصلا السجل بتاعه كله مليان مليان إن هو من أول ما بدأ مش بيلي الكوم وثم طنطا بعد كده راح مال مؤس في عشان مصر ما- الجديدة ما, ما نسيش الى فعلا الراجل هم لا لا لا كفاش هو يعني.
هو فعلا بس فكره القناه بتاعته فكره جميله جدا ان اصلا في واحده اسمها جويس ماير دي اصلا بروستانتيه عملت القناه دي وجايبه الناس اللي هي ممكن عن طريقهم تلم فلوس عن طريق منظمات التنصير عشان فهمتهم هم وجهت وهدفهم تنصير العالم ولكن يستخدموا بقى ادوات هي كلها ادوات زكي بطرس اداه من اداه يطلع زكي بطرس زمان كان بيطلع بالصليب فضه دلوقتي بيطلع بالصليب ذهب طبعا كل شويه انا بقول له يا الفلوس زكي بتزيد طبعا.
الفلوس طبعا بتزيد كل ما بيشتم اكتر كل ما الفلوس تزيد اكتر كل ما يعمل حلقات واحنا المره اللي فاتت جبنا حلقه ال- نديم ووحيد بيلم عليها فلوس جاب اتنين ملبسهم زي الشوال اللي لابسه ولاقوا يلم عليهم فلوس بحيث ان هو ده هدفه فهو فعلا حسب كلام اباء الكنيسه انبا شنوده انبا بشوي سجله حافل بالمشاكل وبالبدع اللي بيعملها خلاص في لحظه تكلم بالالسنه بوستانتي خمسيني شيخ محمد احنا موضوعنا موضوع كبير النهارده ونشكل لنا برضه حلقات هت- هتفرد لهذا الموضوع احنا عندنا طبعا زكريا بطرس كان عمل حلقه عن الطب النبوي وتحدث عن بعض ال- الحاجات يعني آه، الخاصه بالطب النبوي وسخر من الطب النبوي آه، طب النبي صلى الله عليه وسلم وسخر من حديث بول الابل وسخر من الحبه السوداء وسخر من عسل النحل وسخر من حديث الذبابه يعني آه، اعتقد الموضوع هيحتاج مننا مساحات في في الرد لكن نبدا ناخد حتى على الاقل موضوع ولا موضوعين آه، نتكلم فيهم على آه، يعني من يعني هل هذه الاشياء مذكوره اساسا في الاناجيل؟ هل المسيح وال- والمسيحيين القدامى كانوا بياخدوا بهذه الاشياء؟ هل المسيحيين الحاليين بياخدوا بي- بي- بيعالجوا نفسهم بهذه الاشياء؟ عايزين نفهم قصه طيب يا الطب أستاذ.
النبوي.
انا هقول للقمه الزكريه بكل ادب أنت قلت أنك درست الإسلام في خمسين سنة حتى اليوم يعني أنت تدرسه منذ خمسين سنة سأثبت لك ما هو مرة ثانية سأثبت لك أنك لا تعرف شيئا لا عن الإسلام ولا عن النصرانية لا عن الإسلام شو أنا بقول للمشاهدين لو وجدتم كلامي يخالف الواقع ارموه في وجهي سأثبت لكم يقوم الزكري سأثبت لك أنك ما درست إسلاما ولا نصرانية نيجي في برنامجه اللي هو حوار الحق برنامج حلقة خاصة عن الطب النبوي سخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال أنه طيب منه أن يأتي بآية فعجز وملوش أي معجزات ولا له أي آيات لأنه يعني عايز يقول إيه بشر مش نبي ولا هو من عند الله جل وعلا واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا الآية 93 من سورة الإسراء وأنا بقول له معنى ذلك أنهم لما طلبوا المعجزة أو الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر وأن الآية لا تتأتى من قبله ولكنها تطلب من الله جل وعلا ولذلك من الله عليه بالآيات والمعجزات الباهرات الكثيرات هذا هو المعنى ولذلك بقول لي أهو القم الزكري مش أقول زكريا حاف قم الزكري جمعت أنا صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنا مجلد صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الآن لو قعدت أقول لك ولا 30 حلقة ولا 40 حلقة دي معجزات النبي بس عايز أقول له حاجة اللي باين إنه مش فاهم وما عندوش قراءة تعال معايا هم يدعون الربوبية والألوهية ليسوع المسيح تعال نشوف في قضية المعجزات عند يسوع أهو إنجيل يوحنا أنا بقول للمشاهدين ركزوا معايا جدا إنجيل يوحنا الإصحاح خمسة العدد ثلاثين لما سألوه برضو عن المعجزات بيقول إيه أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا ما هو النبي محمد بيقول كده مش بإيد أنا بشر هذه تطلب من الله جل وعلا ولذلك أعطاه الله انشقاق القمر وأعطاه كما تعلم كيك الجزع الجزع الذي بكى لفراق النبي إلى آخر الآيات الكثيرة شوف عيسى يقول لهم يا يسوع المسيح أنا لا أقدر كما يقولون أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا ما عندناش المعجزة من عندي كما أسمع أدين ودينونتي عاجلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني مش بإيدي ده بمشيئته هو هو اللي بيعطيني الرب يقول بل بمشيئة الآب الذي أرسلني طيب إنجيل لوقا الإصحاح 22 عدد 43 لما طلبوا منه مثل هذا الأمر هو عاجز وضعيف يقول لهم إيه؟ يقول وظهر له ملاك من السماء يقويه لأنه ضعيف وغير قادر أنزل الله له ملائكة تقويه خد بقى المفاجآت يا أستاذ أشرف إحنا هنا نشتغل القم الزكرية عشان برضه ياخد المفاجآت الجميلة قوي طيب أي لا يقدر هو على المعجزات الدليل إن يسوع ما يقدرش على معجزة عارف الدليل إيه يا أستاذ أشرف أعمال الرسل إصحاح 2 العدد 22 يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام إن يسوع الناصري رجل أيده الله بمعجزات بيجيب من نفسه ولا من الله بقى من الله ما عندوش هو معجزات ربنا اللي بأيده أيده الله بمعجزات وعجائب وعلامات أجراها على يده بينكم كما تعلمون ترجمة الحياة طيب إذا المعجزات التي عليها يسوع ليست من عنده بل من عند الله الذي أيده تلك المعجزات أجراها على يديه أجراها على يديه كما المعجزات التي أجراها على يدي محمد صلى الله عليه وسلم تعال معانا خد بقى حديث بول الإبل عشان بقول لك لا أرى إسلام ولا أرى نصراني حديث بول الإبل الحديث بيقول إيه يا أستاذ أشرف بالنص إن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني إبل وبعدين فيشربوا من ألبانها وأبوالها إلى آخر النص اسخر بقى النبي بتاع الاسلام والبول الابل في القرن ايه بول الابل يروح يشربوا بول الابل انا بقول له الراوي للح... للروايه امانتني انس بن مالك المصدر صحيح البخاري البخاري.
الحديث رقمه 5686 حديث صحيح الحديث صحيح عند البخاري شوف بس في نقطه في حلقه زكريا قرأ الحديث بلفظ الابل ابوال الابل لما جه يتكلم في الشرح كان يقول البعير وما يقولش الابل ابدا عشان يخيل الاقباط اللي بيسمعوه انه يقصد الحمار بول الحمار أيوة.
شوف التلبيس والتدليس من القمص اهو ما ينفعش يا قمص زكريا ما ينفعش مالش الحمار بول الابل تعال معايا فوائد كثيرة أثبتتها الأبحاث العلمية الحديثة والقديم لبول الإبل قال ابن القيم قال صاحب القانون أي الطبيب ابن سينا وأنفع الأبواب بول الجمل الأعرابي وهو النجيب زاد المعاد جزء 4 47 48 تعال معاي قال الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس ماذا يقول ما ينفع بول الإبل بيتحدث يعني مع ما ينفع بول الإبل في علاجه من الأمراض قال قال ابن سينا في قانونه أنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وبول الإبل يفيد في علاج مرض الحزاز الحزاز كان وجع في القلب بقى من الغز يعني من الحزن من الألم من الكبت إلى آخره وقد استخدمت أبواب الإبل أبوال الإبل وخاصة بول الناقة البكر كمادة مطهرة لغسل الجروح والقروح ولنمو الشعر وتقويته وتكاثره ومنع تساقطه وكذا لمعالجة مرض القرع والقشرة شوف اللي جاي أشرة كما يوجد الكثير من الأبحاث المنشورة على الشبكة العنكبوتية كثير جدا أذهلت العالم بفضل أبوال الإبل حتى في علاج السرطان سؤالي بقى للقمص زكريا قمص قمص فوق معايا مش بزعلك اهو ولا أنا أبدا فوق معايا وبلاش التهديد اللي بيجي لي ليه محدش يعني أهو بقول اهو سؤال ليك يا قمص زكريا ما تقول في من يشرب بول الانسان وبرازه ها ما تقول في من يشرب بول الانسان وبرازه بول الابل ولا اجيب بني ادم اقول له اتبول واتبرز لا حول عشان الحلقه ما تضوش ما نرجعش طيب اسمع في الاصحاح 36 العدد 12 درس الاسلام ولا نصراني يا قمص واضح لا ردي ولا دي خد بقى اشرب يا حبيبي اهو الاصحاح 36 العدد 12 فقال لبشاق هل الى سيدك واليك ارسلني سيدي لكي اتكلم بهذا الكلام اليس الى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم عارف يعني ايه العذره يا استاذ شاق طبعا البراز اللي بيخرج أيوة.
الى التقيله ده موجود في سفر اهو اشعياء اهو الاصحاح 36 عدد 12 في اهو في سفر إيه تاني؟
اشعياء في اشعياء إشعياء.
اشعياء شوف بيقول لهم ايه هيجوا معاكم ياكلوا كلوا بلا مؤاخذه البراز واشربوا البول ما قلناش بتاع الابن اهو تعالى معايا تاني نشوف ترجمه الحياه لان هي اللي معاها ترجمه الحياه تمام.
نشوف ترجمه الحياه اجاب رشاقي اللي هو ربشاقي ده أتظن أن سيدي قد أرسلني إلى سيدك وإليك فقط لكي أتحدث بهذا الكلام؟ لا أليس هذا الكلام أيضا موجها إلى الرجال المتجمعين على السور الذين سيأكلون مثلكم برازهم ويشربون بولهم معاك منديل يا ابني استنى انت بتوديني في ايه استنى يا استاذ أيوة.
لا يقول لك انا معيش ترجمه الحياه بس ترجمه الاخبار الساره انا اجيب له كل التراجم اللي عنده بتاع الاناجيل شوف يا سيدي فقال لهم ربشاقه اتحسبون ان سيدي ارسلني الى سيدكم واليكم لاقول هذا الكلام لا بل الى هؤلاء الرجال القائمين على السور فهم مثلكم سياكلون رواثهم ويشربون بولهم أي يأكلون براز أنفسهم ويشربون بول أنفسهم أيضا عايز كمان يا قمص ولا طيب يعني هنتوقف عنده في المنطقه دي. يعني احنا اتكلمنا حديث النبي أنا صلى ما الله عليه وسلم زعلتكش في يا بول أخو.
الابل واثبتوا العلم الحديث وعندنا ما هو افظع و- وانكى زي ما كما لا نقول حالات لسه غير البراز طيب احنا طبعا يعني الو- وقت البرنامج الحقيقه يعني آه، يعني ما- ما- يعني صعب ان احنا ن- نغطي كل الموضوعات اللي احنا يعني نود ان نطرحها في الحلقه دي آه، مضطرين ناجل بعض الامور فيما يتعلق بموضوع حبه السوداء ما يتعلق بموضوع آه، عسل النحل ما يتعلق بحديث الذبابه دي موضوعات هنأجلها للحلقه القادمه كمان في موضوع مهم جدا وهم كانوا بيك... هو كان بيتكلم لا ده بسمع لي بقى أي، اتفضل معلش آخر حاجة بس اتفضل سؤال للقمص زكريا يا حضرة القمص زكريا في أدب أكثر من كده أو لا أي تاني يا أستاذ بشر طيب إيه رأيك بقى في اللي بياكلوا العيال مش بيشربوا بول الإبل يا قمص راجع ورايا ولوم الزوج كذاب أهو سفر الملوك الثاني سفر الملوك ايه الثاني اصحاح 6 لعدد 28 29 ترجمه الحياه اللي في ايد القمص بقول لك ايه ثم سالها الملك ما لك فاجابت لقد قالت لي هذه المراه هات ابنك فناكله اليوم هات ابنك ناكله النهارده ثم ناكل ابني في اليوم التالي فسلقنا ابني واكلناه قمت جايب ابني وسلقناه واكلناه وعندما قلت لها في اليوم التالي هات ابنك لنأكله خبأت ابنها ناكلوا ايه العيال الصغيره والرضع تعالى ترجمه الرهبانيه لسعيد ثم قال لها ما شأنك قالت إن هذه المرأة قالت لي هات ابنك لنأكله اليوم وغدا نأكل ابني فطبخنا ابني هنا طبخناه من سلقناه فطبخنا ابني وأكلناه وقلت لها في اليوم الثاني هات ابنك لنأكله فأخفت ابنه الأولانية خبأت ابنه طيب تعالى ترجمة الرهبان اليسوعي سفر حزقيان إصحاح خمس العدد عشرة فالآباء يأكلون البنين في وسطك والبنون يأكلون آباءهم وأجري فيك أحكاما وأدري جميع بقيتك لكل ريح ترجمة الحياة إذ يأكل الآباء أبناءهم والأبناء آباءهم لأنني أجري فيك قضاء وأدري بقيتك كلها مع كل ريح ترجمة الفنديك لأجل ذلك تأكل الآباء الأبناء في وسط والأبناء يأكلون آباءهم وأجري فيك أحكاما إلى آخره كفايه كده كفايه طيب عايزين نسال بس استاذ محمد انت جايب الحاجات دي ليه؟
آه طيب هو ده ايه الاول؟
طيب أوكي. وايه ب- وال- والكوبايه دي فيها ايه؟
طيب ماشي اتفضل قول لنا ايه الموضوع الموضوع ان القمص زكريا بطرس اتكلم عن حديث الز- الذباب او حديث الذبابه بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعانا في فاصل الاب بشوي حلمي بيتكلم لو وقعت الذبابه في كاس التناول آه لازم هياكلها ال- السيس إحنا هياكل هياكل هنأجل الذباب.
الفاصل ده الحلقه القادمه لان وقت البرنامج انتهى لكن هنقول ماشي.
بس باختصار ايه ال- ال- سريعا كده عشان بس نخش في الموضوع الموضوع ده حسب معتقد زكريا بطرس على فكره ده ابافكا حقيقيه هو فاهم يعني ايه كلمه ابافكا ده دم ده نقول الإله.
احنا لمشاهدينا بقى آه، دم الاله ده بيبقى عنده في سر التناول عنده حاجه اسمها سر الافخارستيه سر التناول ده بيعتقد فيه زكريا بطرس ان ده دم الاله دم الاله ودي قربانه دي قربانه بس يعني قربانه عاديه الثانيه القربانه الاساسيه بتاعه الكنيسه بيبقى فيها 11 آه، صليب وهنا في آه، خمسة نسبة إلى الشوك آه، الحربة والش- والشوك ال- اللي في- حط في آه، جسد يسوع بزعمهم.
وبزعمهم طبعا والثلاث مساميم أنا بقول لزكريا بطرس هل تقدر تقنعني يا قمص زكريا إن ده جسد الإله وده دم الإله يعني أنت تقدر تقنع أي حد دلوقتي على قناتك مثلا تقول لهم إن ده هيتحول بصلاة معينة لجسد الإله وأنا معايا حتى كتب ممكن أساعده بيها لو عايز تفسير قداس الكنيسة القبطية اللي هو كان ينتمي ليها ماشي معايا كمان كتاب لو عايز يرتبط بيه أقدم الشهادات على عقيدة الأفخارستية برضه يحاول يساعده فيه بس أنا عايزك تقنع مشاهدينك الحلقة الجاية إن شاء الله بتاعتك إن ده دم الإله دم حقيقي وده جسد الإله جسد حقيقي بيتاكل وحتى ليه هو تسجيل على اليوتيوب برضه بيقول لك ان الناس بعد ما تناول بيشربوا سجاير والرب ما بيحبش السجاير ده معتقد زكريا بطرس ان ده دم احنا الاله انا اكتفي وده بهذه جسد التساؤلات مع الإله.
ال- دلوقتي عشان هو ي... يعني اتفضل انا اقول لكم زكريا انا لسه ما دخلتش في الف باء معاك م.
عندي مفاجات حتى مش هتدار على القناه الحين بعدين بس في نقطه خد مني كل احترام وبقول لاقباط مصر نحن نتعايش افضل معيشه والتاريخ يشهد وبقول لكم اهو من قلبي ربنا امرنا ببركم وبالقسط اليكم أهو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم لكن هذا رجل بشهادتكم قناة مفتوحة على الإسلام بس مش على اليهود ولا على عباد البقر ولا عباد كيت ولا سيخ ولا أي على عرض النبي وعلى النبي وعلى القرآن وعلى الإسلام بس ليل نهار فاحنا أظن من أقل حق من حقوقنا نحن بنذب عن ديننا فاحنا ما نصل بكم احنا بنرد على القم الزكريا تمام احنا معانا في الحلقه القادمه ان شاء الله مع مشاهدينا الكرام احنا فيه كلام آه، بي- بيقال عند زكريا بطرس ان محمد صلى الله عليه وسلم متاثر بالانجيل وانه بيسرق آه.
آه.
كلام الانجيل ده موضوع كبير جدا هنتكلم فيه أيوه.
وكمان في احد الناس اللي- احد الاتصالات اللي جات لنا او الرسائل اللي جات لنا بيتكلم على المقارنه بين تعدد القراءات في القران الكريم وتعدد الاناجيل جميل.
فبرضه ده موضوع من الموضوعات اللي هنتكلم فيها برضه علشان آه، يبقى احنا بنرد بنجيب كل حاجه من بلاش عندنا تهديدات يعني خلي في روح لا كده احنا- احنا- روح واسعه كده للعلم آه، ده احنا حوار طبعا حوار بلاش آه، نعمل راقي هدد ولا آه، نعمل.
حوار راقي واحنا على فكره يا شيخ محمد آه، انت جاي لك رساله على ال SMS اسره عراقيه بتقول انها كانت بتكره حضرتك جدا ودلوقتي بعد ما شاهدت الحلقتين آه، بي- بيشكروا حضرتك و- وتاثروا بكلام حضرتك وبالفعل آه، بيشهدوا ان لا اله الا محمد رسول الله فالحمد لله دي عشان تبقى الحاله الثانيه معانا في الحلقه آه، بعد الحمد حلقه لله.
حلقه حاله آه، جرجس ونتمنى يا رب الهدايه لكل الناس وكل البشر يا رب انهم ينعموا بالنعمه اللي احنا بننعم بيها نعمه الاسلام وهو خير الاديان وختام الاديان اتفضل يا أستاذ محمد عايز بس اقول كلمه بس لزكريا بطرس واتباع زكريا بطرس انا يعني هو بيطلب زكريا بطرس ان الناس ترد عليه واتباع زكريا بطرس بيرد عليه انا ه- معايا قائمه بسيطه كده من الكتب اللي ردت على زكريا بطرس وعلى افكار زكريا بطرس وعلى كلام زكريا بطرس هذكر منها على سبيل المثال كتاب الكذاب اللئيم للدكتور محمد جلال القساس ده جزئين كتاب كشف كذب المنصرين كشف كذب المنظرين- المنصرين عن حول الاسلام العظيم تاليف الدكتور الاستاذ محمد الصباغ كشف اكاذيب القسيس زكريا بطرس وامثاله ثلاث اجزاء لتاليف الشيخ عبد الله عبد الله موسى حول القران الكريم وحول الرسول صلى الله عليه وسلم وحول الرضاع الكبير آه، الردود المسكتة على الافتراءات المتهافته تاليف الشيخ ابو عبد الله الصارم ايهاب ابن عبد ابن كامل ابن احمد الواد المخرج على زكريا بطرس تاليف الاستاذ ياسر جاب كتاب ألف كذبه وكذبه على آه، رد على سبع كتب زكريا بطرس تاليف اخ اسمه مجاهد في الله كتاب محنه العقل اللي عند زكريا بطرس تاليف الاستاذ محمود قعود سلسله الاسلام تتحدى تاليف معاذ عليان اربع اجزاء في كتاب عباده مريم في المسيحيه والظاهرات المريميه تاليف معاذ عليان رد السهام عن خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم اكرم آه، آه، استاذ اكرم حسن وفي كتاب اسمه رد افتراءات المنصرين حول الاسلام العظيم قلنا اللي هو كتاب بتاع الدكتور الاستاذ محمد صباغ وتنزيه القران الكريم عن دعاوى المبط- المبطلين الدكتور منقذ السقاف وغيرها من الردود في هو في طبعا المنتديات احنا الاسلاميه كنا طبعا قلنا الحلقه الماضيه ان حضرتك في مجلد بيتم تجهيزه ان شاء الله تعالى الاسطوانات اهم من اي شيء تمام انا اظن لو الاسطوانات دي ترجمت نشرت في العالم والله ما اظن يبقى الا مسلم على ظهر الارض بس قضاء الله نافذ ان شاء الله احنا بنشكركم مشاهدينا الكرام وبنشكر فضيله الشيخ محمد الزغبي على هذا الحوار وايضا نشكر الاستاذ محمد حمدي الباحث في مجال مقارنه الاديان ونلتقيكم باذن الله في الحلقه القادمه على خير آه، نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته